بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عاوز اكلمكم عن قيامه المسيح اجابه لكل الاسئله المهمه في حياه البشر او لكل الاسئله الصعبه قيامه المسيح هي الاجابه الحقيقيه لاي سؤال مهم في تاريخ البني ادمين هتلاقوا فكره حدث القيامه هو الاجابه هنحط ثمان أسئلة من الأسئلة اللي أعتقد بتعدي على بال الناس مسيحيين وغير مسيحيين أول سؤال مين هو المسيح؟ تاريخيا وعلميا لا يمكن إنكار أن المسيح شخصية حقيقية ظهرت على الأرض من ألفين سنة خلاص محدش يقدر ينكر تاريخيا أن ده شخص حقيقي ما هواش أسطورة ما هواش كدبة لأ خلاص كل العلماء والتاريخيين ما سلموا ان المسيح شخص حقيقي طيب بيفضل لغز بقى انا بتكلم النهارده على انه بخاطب العالم كله مش بخاطب ولاد الكنيسه خلي بالكم لانه خلي يعني الملحدين بيزيدوا يا جماعه والالحاد ماشي زي النار في العالم بشكل صعب فبالنسبه لهم تتكلم مع اي واحد ملحد يقول لك المسيح معلم فاضل رجل عظيم مفيش مانع يعني او تلاقي شخص يقول لك المسيح نبي كويس يعني يعني هو عاوز يقول لك ده انا بجاملك يعني كمان اهو انما قيامه المسيح حسمت الموقف جاوبت على السؤال ده بشكل قاطع من هو المسيح هو الله ليه لا يقدر احد على الموت الا رئيس الحياه الا مصدر الحياه كل البشر مهما تعظموا عند الموت يضعف خلاص مغلوب ما حدش يغلب الموت ما فيش بني آدم يقدر عليه عشان كده حتى الإنجيل يقول آخر عدو يبطل هو الموت يعني ملوش كبير الموت ده ما حدش آدم لما عاش وعدى 900 رجع مات في الآخر يعني ما حدش يقدر يتخطى إنما كون المسيح يقوم بقوته يبقى هو ليس إنسانا فقط اتحسمت بقى ليس نبيا فقط لا إنما هو الله الظاهر في الجسد المتجسد يبقى عشان كده تلاحظوا الشيطان يفرق جدا ما يقدرش يشكك ان المسيح شخص حقيقي قوم يشكك في ايه في انه قام او يجيبها من بدري شويه يقول لك انه يشكك انه مات اساسا فاهمين ازاي لأنه مش قادر ينكر أنه حقيقي شخص لا إحنا نؤكد أنه مات وقام والقيامة جاوبت على السؤال خلاص وفي اللاهوت يا جماعة كتير منكم بيدخل في سؤال مهم إزاي تعملوا من المسيح ربنا إحنا ما عملناش المسيح ربنا إحنا صدقنا أنه هو ربنا نقول لهم شوفوا الإثباتات كتير هو قال عن نفسه أنه ربنا وهو عمره ما كذب هو عمل معجزات بقوته باسمه مش باسم حد تاني هو ملوش ولا غلطة وكل الناس كانت عارفة كده هو قال كده إنما أهم إجابة في سؤال ليه المسيح ربنا ليه بتقولوا كده لأنه إيه قام من الموت لوحده واضحة القاعدة دي فخلينا حافظينها عشان كده لأنه بشارة القيامة كانت أهم خبر في المسيحية يعني المسيحيين لما كانوا يبشروا اللي ما يعرفوش يتكلموا خالص كانوا يقولوا ايه اخريستوس انستي دي بالنسبة لهم الانجيل كله لانه لو المسيح قام يبقى المسيح ربنا واضحة وعشان كده كانت دايما القصة دي او التشكيك في القيامة كتير رفض القيامة كان الشيطان يفرك عليه جامد قوي لانه خلاص تنهار مملكته بموضوع القيامة ملوش قيمة بقى الشيطان خلاص ولا يقدر يعمل حاجة تاني سؤال مهم سؤال بينطرح كتير قوي في الفلسفة وفي الإلحاد ليه الشر بيغلب لماذا ينتصر الشر سؤال فعلا مزعج ليه الظلم ينتصر ليه الفساد يكسب ليه المفتريين ماشية معاهم القيامة رد قاطع للقضية دي ليه ينتصر الشر مؤقتا لكن بعد كل انتصار للشر هزيمة فظيعة بالقيامة بمعنى إيه؟ في تاريخ الإنسانية أبشع جريمة هي قتل المسيح في تاريخ البشرية أصعب ظلم حصل هو اللي حصل للمسيح ليه؟ لأنه بار جدا واخدين بالكم ما غلطش ولا غلط ولأن اللي حصل معاه أبشع صورة للموت واخدين بالكم فإيه على قد ما هو كامل قدوس بلا عيب على الأقل إحنا لو اتظلمنا ما فيناش حد سليم مش كده ومحدش فينا يوصل بيه الظلم إنه يموت الموتة الصعبة قوي دي المهينة قوي دي ففي تاريخ البشرية أصعب جريمة ظلم أو أقصى صورة للشر كانت في الصليب مش كده بعد الصليب حصل ايه القيامة فلما حصلت القيامة اتعكست الحكاية الشر انهار تماما وطلع انه هذا المظلوم هو المنتصر وانتصار الخير يدوم انتصار الشر ايه لا يدوم فاهمنا بتفلسف ولا انتم مركزين معايا نقولها تاني احنا كمسيحيين عندنا اجابه مش فلسفية ليه الشر بيغلب واقعية ملموسة ليه نقول لهم مهما شفنا صور الشر كتيرة عارفين انه الشر ده فترة لان شفنا قبل كده الموديل اللي قصادنا المثل الاعلى اللي عندنا ان اصعب صورة للظلم والفساد حصلت جه ورا منها اجمل صورة للانتصار والانتصار مكمل للأبد المسيح قام ما بيتغلبش تاني ما بيموتش تاني خلاص وبالتالي لما أشوف الشر منتشر ومنتصر أبقى عارف كويس أنه إيه فاضل له القيامة بس لسه له يوم الحد زي ما كان أبونا يوسف, يوسف بيوعظ يوم العيد يقول إيه ورا كل جمعة في حد فيعني اللي بي بي يعني بيبص لنا كده من فوق لتحت يا بتوع يعني احنا ايه المهزومين يوم الجمعه نقول لهم طب استنوا لنا على الحد يعني ايه هي ديتها يومين تشوفوا الموازين كلها هتتقلب وتلاقوا كل اللي ايه كانوا فرحانين فينا اه يعني اه بصوا للارض وربنا يسوع كان قال الكلام ده على فكره الاسبوع اللي فات قال عندكم الان حزن هو سلم بدي عندكم الآن حزن ولكني سأراكم أيضا ها فتفرح قلوبكم ولا يقدر أحد أن ينزع فرحكم منكم إذا هو سلم بأنه مرحليا في حزن مرحليا في ضيق مرحليا في هزيمة وليكن عندكم الآن حزن في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا لسه اللي جاي لما نلاقي الكنيسة مضطهدة نقول إيه مرحليا مؤقتا لكن هترفع راسها كده كده لان هي تبع القائم من الموت لما نلاقي واحد واخد على دماغه يا عيني ظلم فظيع نقول مرحليا مؤقت لكن مع فكر القيامه يبقى مطمن ديتها شويه وقت نحتمله وخلاص ديتها المسيح في القبر بس المسيح ما بيموتش كده كده هيرفع راسنا في الاخر السؤال الثالث لماذا يسمح الله بالالم كل دي اسئله على فكره يا جماعه لما تتكلم مع أي شخص أنكر الإيمان أو أنكر المسيح دي حاجات بديهية على فكرة مين هو المسيح معترض عليه كونه إله فتلاقي القيامة هي الحل طب لو كان ربنا موجود ليه الشر منتصر تقول له طول بالك دي مؤقتة السؤال الثالث دايما طب لو كان ربنا موجود وبيحبنا وربنا هو المسيح ليه يسمح لعياله بالوجع حد بيحب حد يعزه الإجابة في القيامة برضه ليه زي ما قلنا الشر مؤقت الألم كمان إيه مؤقت والألم هو عربون القيامة يعني على قد ما المسيح له المجد اتعذب جامد قوي جسديا ونفسيا على قد ما فرحة القيامة كانت كبيرة قوي وعشان كده شواهد القيامة كانت إيه كانت جراحات الصليب فاهمنا يعني لما عاوزين يتاكدوا من قيامته قال لهم تعالوا هتحط صباعك في جنبي وهتحط صباعك في المسامير عشان تصدق فبقت المسامير اللي بقينا نقول يا عيني والحربة اللي بنقول يا حرام مش كده بقت هي ذاتها علامات النصرة فتحول الألم إلى فكر مريح جدا أنه إن كنا نتألم معه نتمجد نتألم دي الجمعة نتمجد دي الحد نتألم ده الصليب نتمجد دي القيامة واضحة يبقى ربنا بيسمح بألام ليه نقول لأنه سمح لنفسه مشي في السكة الضيقة قوي دي وخد أصعب ما فيه وقالمش ورايا يا ولاد هنمشي في حتة ضيقة قوي هنطلع على براح واسع قوي لو ما مشيتوش في السكة الضيقة دي مش هتروحوا للراحة الأبدية اللي أوله صليب آخره قيامة إذا عندي إجابة برضو مش فلسفة إجابة تاريخية إجابة واقعية أنا شفت المسيح تألم جدا وقام ولا يعود يتألم مرة أخرى فشفت نهاية الشر وشفت نهاية الألم والألم هو اللي فيه الشفاء تاخدوا بالكم يبقى ربنا سمح لنفسه بالألم أتاري اللي كان بيحصل في الصليب كان شفاء للبشرية كلها فهمتوا الفكرة؟ لكن اكتمل الشفاء بالقيامة فربنا بيسمح لولاده بالألم لأنه سمح لنفسه بالألم ولأن الألم مع القيامة يدي شفاء للبشرية من كل الطبيعة الفاسدة وحكم الموت السؤال الرابع أنا كله تاني براجع وأقول إيه قيامة المسيح هي الحل هي الإجابة لأي سؤال فلسفي صعب هو احنا عايشين ليه اتخلقنا ليه هي ايه الحياة دي الحياة دي من غير قيامة زي ما قال واحد من الفلاسفة الملحدين هي وهم كبير او نونسنس يعني حاجة فكرة يعني سخيفة قال عليها كده الحياة دي ملهاش معنى اللي قاله بولس بقى في ايام كلامه عن القيامة قال إن إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء فنحن إيه أشقى جميعا فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت يعني بدون القيامة تبقى فعلا الحياة دي بلا معنى لو سألتك عايش ليه تقول لي عشان بكرة هموت يا عم قول إجابة معقولة شوية تقول لي عشان أكل واشرب طب ما الحيوانات بتاكل وتص قول لي إجابة لسؤال أنت عايش ليه تقول لي أنا عارف ما أنا مش عارف لكن النهاردة لما أسألك أنت عايش ليه تقول لي عشان في حياة أبدية أنا عايش عشان بجهز نفسي لحياة لا تنتهي إذا في مغزى بقى لما قام المسيح وفتح الحياة الأبدية وقال لهم خلاص أنا ابتديناها أنا قمت ومش هموت فأنا بوريكم يا بشر أنه بكرة تقوموا زيي وما تموتوش تاني إذا في حياة ما بعد الموت هي دي الحياة امال اللي احنا فيه ده ايه ده ده البروفا ده ده المقدمه ده ده بس الايه ما قبل الحياه لكن اللي احنا عايشينه دلوقتي ده مش هو الحياه الحقيقيه الحياه الحقيقيه لسه جايه فاصبح في معنى للحياه في اجابه عن سؤال ما هي الحياه الحياه في نظري هي الحياه الابديه اللي بجهز لها دلوقتي عرفت منين لان الالفا بتاعي البكر بتاعي ادم الجديد مات خلص ده خلص الأرض ودخل على الحياة الأبدية وشفته وقال لي أهي الحياة هي إيه رأيك بقى تقضي معايا حياة أبدية يبقى أنا عايش على رجاء الحياة الأبدية فأصبح في معنى للحياة لأن من غير المعنى ده إيه قيمة أي حد عايش عش يوم عش ساعة عش خلاص زيه زي الحيوانات سؤال خمسة ايه شكل الحياة الأبدية برضو ده سؤال تاني ما هي الحياة الأخرى طبعا في اجتهادات في ناس بتنكر ان في حياة أخرى وفي ناس من وقت الفراعنة بتعبر عن الحياة الأخرى بأنها شكل من أشكال التعويض اللي ما طلتوش في الدنيا كنت فقير تطلع غني يلا يعوضوك كنت جعان تاكل لك لقمة كويس كنت محروم ما تبقاش محروم الحقيقة احنا الحياة الأبدية ما ألفناهاش احنا شفنا اللي دخلها قصاد عينينا فرجنا هي ايه الحياة الأبدية هي شكل المسيح القائم اللي هو ايه فرحان قوي على طول مفيش حزن خلاص مفيش زعل مفيش وجع بيحب حب بلا حدود يبقى الحياة الأبدية كلها حب حالة حب حالة فرح حالة انتصار دائم حالة سعادة وسلام فوق العقل طب ما هو الوضع ده هو ده الحياة الأبدية يبقى لما يقولوا لي اوصف الحياة الأبدية هوصف المسيح القائم اللي ما فيش حاجة تضايقه وما فيش حاجة تزعجه وخلاص خلص العياط قبل الصليب وخلص الدموع والعرق قبل الصليب وخلص القهر والذل قبل الصليب لكن بعد الصليب مش فاضل غير الفرح والسلام والحب والانتصار ادي الحياة الأبدية طب في أكل وشرب هو مش محتاج ياكل ويشرب مش محتاج خلاص كونه كل وشرب مع التلاميذ ده عشان يأكد لهم بس انه ايه انه قام فيزيكالي لحسن يشكوا لكن هو مش محتاج بدليل بيدخل من الابواب وهي مقفوله اذا طبيعه الحياه الابديه ما عادتش محتاجه الجسديات خالص عشان كده لما الصدوقيين كانوا بينكروا الحياه الابديه قالوا له ايه رايك في الست اللي اتجوزت واحد ومات خدت اخوه موتته خدت اللي بعده موتته جابت اجل السبعه هتبقى مرات مين في السماء قال لهم انتوا مش فاهمين حاجه في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون ولا يأكلون ولا يشربون لكنهم يصيرون كملائكة الله الملائكة لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتتجوز فرحانين وخلاص بيحبوا بعض شايفين المسيح مستمتعين بمحبة جميلة قوي بس مفيش حاجة اسمها أكل وشرب وجسديات خلاص إذا أنا فهمت يعني إيه الحياة الأبدية من منظر المسيح اللي قام خلاص عرفت طعمها يمكن مش قادر استوعبها مية في المية لأنه ما لم تره عين لكن شفت المسيح وهو صاعد في آخر الأربعين يوم عرفت أن ده مصيري أنا وأنتوا يعني بمعنى إيه إحنا كمان لأننا لازقين فيه هيجي اليوم يوم القيامة هنصعد معاه يبقى ده المسار الطبيعي لينا فبقيت مستوعب إجابة سؤال خطير بكرة في إيه بكرة المسيح جاي ياخدنا مع السحاب إلى الأبدية السؤال السادس يبقى احنا شفنا القيامة حلت لي سؤال مين المسيح بالظبط ربنا المتجسد طيب ليه في شر الشر مؤقت الخير هيكسب وهيدوم طب ليه في ألم الألم نتاج الخطية صناعة إنسان صناعة بشرية شيطانية إنما الألم ده مؤقت علاجه القيامة مفيش ألم بعد كده بعدين السؤال اللي بعد كده طب أنا عايش ليه إيه قيمة الحياة الحياة دي مقدمة للحياة الأبدية لو ما فيش حياة أبدية تبقى حياة النهاردة ملهاش معنى طب إيه شكل اللي جاي ده الحياة الأبدية حلوة قوي كل اللي محروم منه روحيا ونفسيا هتلاقيه في السماء لكن مش جسديا وإلا بقى إيه يلا نعمل جنة على الأرض ونقول إيه مش محتاجين الجنة اللي في السماء لكن اللي بيتكلم عنه المسيح ده ملكوت سماوي ملكوت روحاني السؤال اللي بعد كده طب الكنيسة هي ايه الكنيسة بالظبط الكنيسة بالقيامة بان معناها الكنيسة هي الكيان اللي جسمه في الأرض وراسه في السماء ما هو المسيح دلوقتي ايه صعد بعد القيامة وبقى في السماء مش كده أنا صاعد إلى أبي وأبيكم هي هذا الكيان السري اللي كلنا أعضاء فيه رجلين الكيان ده على الارض زي حالتنا احنا اعضاء انما راسنا في السماء مش كده مسيحنا في السماء ريسنا في السماء دماغنا في السماء اللي بيحركنا في السماء فيبقى الكنيسه هي الكيان الارضي سماوي يعني ايه ما احنا كنيسه اهو بس احنا في حته الناس مش شايفاها فينا انه اصلنا دلوقتي السماء مرجعيتنا السماء مكاننا في المسيح له المجد اللي عن يمين الآب فتبقى الكنيسة هي جسد المسيح اللي اتصلب على الصليب واللي قام من الموت وعشان كده احنا ككنيسة كل يوم بنتصلب وكل يوم بنقوم مفيش مشكلة لكن في الآخر دايما مرجعيتنا ربنا فبقينا فاهمين يعني ايه كنيسه يعني ايه واحد ما يكونش مسيحي وينضم للكنيسه يعني اتفصل عن الدنيا ملكوت العالم ودخل في ملكوت السماء دخل في ملكوت السماء يعني طلع له جناحات لا ما طلعلوش جناحات هيتعب اه هيتعب عادي انما دلوقتي نظرته بقت للسماء بقى منتمي لكيان سري يعني اقصد كيان ايه ملوش معالم واضحة قول الدولة مثلا ودستور بقى ورياسة لا لا الكنيسة ملهاش في الحتة دي ملكوت سماوي كلنا أعضاء فيه بس مرجعيتنا دماغنا المسيح عشان كده هتلاحظوا في قرايات القداس هتيجي كتير قوي كلوس ثلاثة كلوسي ثلاثة لما يقول إيه إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس لا تهتموا بما على الأرض يعني إذا كنت قمت مع المسيح خلي عينيكم لفوق خلاص يبقى الكنيسة دايما نظرتها لفوق لأنها إيه زي عارفين اللي بيشب كده عشان يطول حاجة حلوة الكنيسة دايما واقفة على طراطيف صوابعها لامسة الأرض بس مش طايقة الأرض قوي يعني مش مبسوطة بالدنيا ملهاش في الدنيا نصيب كل طموحاتها سماوية السؤال اللي بعد كده طب أنا رسالتي إيه بقى تاني بقول القيامة حلت الأسئلة الجوهرية في البشرين مين المسيح ربنا المتجسد جه ليه عشان يفتح الحياة الأبدية في شر ليه ما تقلقش ده مؤقت وتهزم بالصليب وبعد كده السم الألم ده ضروري لكن بعد كده ما فيش ألم طب حياتي حياتي دي بداية الحياة الأبدية طب رسالتي رسالتي دلوقتي بقت ليها معنى أنا عايش عشان أدخل الحياة الأبدية وأنا عايش عشان أجيب الناس كلها فين للسماء فاهمين ادي بقى فكره المسيح من قبل القيامه ما كانش في معنى ما كانش في رساله هتقول للناس ايه ما عندكش حل لمشكله البشر النهارده عندنا الحل تقدر تطلع في الشارع وتقول لاي واحد تحب ما تموتش طبعا هياخدك العباسيه لانه إيه يعني تحب ما تموتش قول له صدقني عندي حل هو ده الخبر الحلو اللي عندنا تحب ما تموتش عندي حل هو دي البشاره المفرحه طب ازاي جت منين بالقيامة لما قام المسيح بقى عندي الدواء خلاص الجسد المحي ده يسموه غذاء عدم الموت او ترياق عدم الموت لان الجسد اللي على المسيح هو اللي قام في قوة القيامة الجسد ده فلما بتناول جسد المسيح خلاص القوة جوايا فما عنديش مشكلة اموت في اي وقت هقوم فما بقتش خايف من الموت بطل الموت اين شوكتك يا موت فإذا رسالتي إن أنا أبشر الناس أقول لهم تعالوا الحقوا لقينا دواء الموت يا جماعة ما تسيبوش نفسكم تموتوا كفاياكم هتضيعوا نفسكم الحقوا نفسكم لقينا مفتاح الحياة الأبدية الصليب القيامة بالموت داس الموت والذين في القبور اللي هم البشر كده كده sooner or later مش عاوز اقول sooner or later يعني كلنا في القبور مش كده الذين في القبور ايه انعم عليهم بالحياه الابديه فبالقيامه بقى عندنا نعمه الحياه الابديه دي اللي بقدمها للناس حتى لو انا فقير معدم ما عنديش حاجه خالص هقول مع بطرس في اعمال ثلاثة انا ما عنديش فضه ولا ذهب ولكن الذي لي اياه اعطيك عندي حاجه اغلى من ده كله من الاكل والشرب والفلوس وال... انا عندي حياه ابديه ممكن اديها لك مش أنا اللي اشتريتها لك ده باسم يسوع المسيح اللي فيه قوة القيامة لو أنت قلت الاسم ده كل من يدعو باسم الرب يخلص فيبقى عندي رسالة طبعا أنا عاوز كل الناس تقول يا رب يسوع المسيح دي رسالتي في الحياة كل الناس تمسك في الأبدية تعبير بولس لما يقول امسك في الحياة الأبدية تصور أنا بديك حاجة غالية جدا وأنت مش راضي تمسك وابقى بفرك يا حبيبي امسك امسك لانك لو ما مسكتش هتغرق ده طوق النجاة فامسك مش فاضل غير انك تمسك الحل مش عندي ولا عندك الحل جاهز عند ربنا يسوع اخر سؤال او اخر فلسفة او اخر معنى ما هو الحب او ما معنى بالذات المحبة لا تسقط ابدا لان هتلاحظوا الخمسين يوم اللي شغالين اللي جايين دول كل قراءات الكنيسة عن المحبة ليه؟ تلاحظوا في الترجمات المحبة لا تسقط أبدا لها عادة ترجمتين love never ends دي مفهومة يعني المحبة ما بتخلص يعني اللي بيحب واحد حتى لو سافر السماء يفضل يحبه إنما في ترجمة تانية تقول إيه love never fails يعني إيه ما تخسرش أبدا هتكسب هتكسب المحبة لازم تكسب شوفوا بقى دي تبان قوي في الصليب والقيامة في الصليب بان ان المحبة خسرت ما هو اللي متعلق على الخشبة هو رمز الحب هو كل الحب هو اللي حب إلى المنتهى في يوحنا 13 قبل ما يدخل في أحداث الصليب قال إذ كان قد أحب خاصته أحبهم إلى المنتهى فقمة الحب اتصلبت ماتت إنما لما قام طلع إيه إن love never fails يعني إيه مين اللي كسب الظلم والكره اللي في الدنيا ولا الحب اللي أظهره المسيح القسوة اللي عند اليهود والرومان ولا الطيبة اللي في قلب ربنا اللي افتروا في المسيح وموتوه ولا اللي دعا بالحب للغفران ليهم مين كسب المسيح اللي كسب فهمتوا الفكرة بمعنى ممكن الدنيا تذبحنا تفعصنا تدوس علينا بس مين اللي هيكسب المفعوصين بمعنى ايه اللي عندهم الحب بتاع ربنا فيهم قوة القيامة كده كده هيقوموا وهيطلعوا هم اللي كسبوا وخلي بالكم لما المسيح اتصلب وقام من اللي صلبوه أمنوا اتعدلوا زي قائد المئة وزي لونجينوس وبعض اليهود وال... يبقى بينما الحب بان انه اتهزم خالص طلع انه ايه never fails لا يمكن عشان كده في تعبير في النشيد يقول المحبه قوية كالموت مياه كثيرة لا تطفئ المحب يعني لما تتحدى النار بالمية نار الحب الحقيقي بتاع ربنا لما تجيب سيول الدنيا ما تغلبش نار ربنا يعني مية الشر والكراهية والعداوة والأسوة والظلم تقعد تحط المية دي على النار بتاعت ربنا وتفضل النار والعة لأن المحبة لا تسقط أبداً فتبص تلاقي الأول مرة يبان معنى عميق قوي أن ربنا بيكسب بحبه حتى لو مات هو بيحبنا يعني في الوقت اللي الناس كلها افتكرت أنه اتهزم طلع أنه هو اللي كسب و... وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلى الجميع أقولها بطريقة تانية ربنا بسبب محبته البشر ساقوا فيها وغلطوا مش كده كل يوم الناس بتغلط اكمنوا طيب وبيحب البشر وهم الناس سيئين فيها لكن هي المحبة كده تخلي اللي قصادك يعني يعمل اللي هو عاوزه لو أنا بحبك قوي ما احجرش على حريتك أبدا وربنا عامل معانا كده وبعدين يروح يعمل إيه يدفع تمن كل العمايل دي فهمتوا الفكرة فتحس إنك مكسوف منه يعني مديني كل الحرية واغلط قد ما اغلط وفي الآخر أنت اللي تدفع التمن يقول لي عشان love never fails لازم هكسبك هجيبك هقوم في الآخر ووريك ان انا كسبتك بالحب بالذوق على قد قسوتك وعندك والافتراء بتاعك يا إنسان على قد ما أنا هفضل أحبك لغاية ما إيه هجيبك بالموت والقيامة فيبان في القيامة بالذات يا رب أنت انتصرت برضه المحبة كسبت كسبت القسوة وكسبت الكراهية وكسبت كل حاجة وحشة في البشر لأن النهاردة العالم الذي وضع في الشرير بيسخر من الحب المسيحي فاهمين المعنى ده بيتريقوا علينا عشان عندنا آية بتقول من لطمك على خدك الآية بيتريقوا علينا عشان بنقول أحبوا أعدائكم بيتريقوا علينا عشان الله محب عندنا بيقولوا لنا فرجونا طيب لهم هنفرقه بس هو الأصل هو فرج الدنيا كلها مات حبا وقام حبا وانتصر الحب لأنه كل الأسوة انتهت والمسيحية قاعدة لغاية دلوقتي عصور الاستشهاد كلها ايه انتصار للشر مؤقت واللي بيكسب ايه الحب اللي بيكسب الحب لسه قاري قصة عن استشهاد رهبة في العصر ال ال بتاع روسيا من أقل من خمسين سنة وقت ما كانت الشيوعية وكانوا بيدخلوهم في حتت صعبة جدا وكان أحد الطرق مش فاكر وقت النازية هتلر ولا وقت الرشن يعني إنما كان عندهم حاجة اسمها أفران الموت يعني يدخلوهم بأعداد مهولة في فرن كده يفتكروا إن هم هيستحموا ويطلعوا السم غاز سام ويموتوا كلهم وبعدين يحرقوا أجسادهم عشان ما عندهمش وقت يدفنوا القدام في السجن فهموا كلهم اللي بيروح ما بيرجعش وكانوا ياخدوهم كده ايه كل مثلا خامس واحد يعد حت اتنين تلاتة اربعة خمسة تعالى كده يعني فبنت صغيرة آه، جينا الرقم عليها فانهارت وابتدت تصوت فرهبة آه، عجوزة كده خدتها في حضنها وفضلت تطبطب عليها وتحضنها وتقول لها خايفة ليه خايفة ليه ربنا يسوع معانا ما تخافيش البنت اتشعلقت في رقبتها مش هسيبك مش هسيبك فقالت لهم ممكن ادخل معاها ودخلت معاها ما طلعتش طبعا بس هنا المحبة لا تسقط أبدا بمعنى هي ما كانتش خايفة تموت خلاص هي واحدة لازقة في المسيح قوة القيامة فيها وببساطة شديدة قالت يعني هي مش مش هترضى تسيبني فممكن أدخل معاها ودخلت الفرن وما طلعتش هنا تبصوا تلاقوا الشيوعية انهارت والنازية انهارت الإلحاد إنما القصة دي مش هتنتهي المعنى ده مش هيروح اللي عرفوا يقلدوا المسيح ويحبوا زي ربنا يسوع هيفضلوا رس رافعين راسهم للأبد تاني براجع معاكم قيامة المسيح حلت لنا كل الم- المعضلات أو المشاكل مين ربنا اللي على الخشبة اللي بيحبنا الحب ده المسيح هو ربنا طيب أنا عايش ليه عايش عشان في حياة أبدية طب رسالتي إيه رسالتي أجيب الناس كلها يدخلوا السماء طب ليه في شر ما تخافش الشر ده مؤقت وله نهاية وكذلك الألم الألم طريق للحياة الأبدية طب ايه الكنيسة الكنيسة دي رجليها على الأرض وراسها في السماء كيان سري كده عجيب كلنا تبعه طيب يعني ايه محبة محبة دي هي الطاقة الإلهية اللي جوانا اللي بيها لازم ننتصر في الآخر لأنها never fails لا تسقط أبدا لإلهنا كل مجده تفضلوا نصلي قام حقا قام هللويا هللويا أما الرب قام إلهنا الطيب نشكرك نشكرك يا رب على صليبك ونشكرك على قيامتك نشكرك على أيام الصوم نشكرك على أيام الخمسين نشكرك يا رب على سترك علينا في الماضي ونشكرك على سترك علينا في المستقبل نشكرك يا رب على محبتك غير المحدودة والتي لا تسقط أبدا نشكرك أنك اديت معنى لحياتنا يا رب ورسالة لكل واحد فينا ساعدنا نفرح بيك يا رب ونتعلق بيك ونكرز باسمك ونقول لكل الناس قد وجدنا مخلص اذكر يا رب سلام كنيستك وشعبك ارحم العالم المحروم من معرفتك ثبت إيماننا فيك يا رب وعلق عينينا على السماء باركنا بكل بركة روحية اذكر يا رب كل الخدام في كل بيعة وفي كل بلد ارحمنا يا رب من أجل اسمك الذي دعي علينا من أجل أمنا العذراء بركة كل قديسيك اسمعنا لما نقول لك بالشكر أبانا الذي قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء خبزنا كفافنا أعطينا اليوم كما نغفر نحن أيضا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام ربنا